باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين سلام لكم ايها الاحباء في كل مكان حول شاشات التلفزيون كم انا سعيد باللقاء معكم عبر الاثير لنتحدث سويا في تاملات روحيه وعظات روحيه في قالب جديد عن سفر نشيد الاناشيد المفترى عليه لنرى اعماق السمو الروحي في هذا السفر المقدس لنرفع قلوبنا بالصلاه قبل ان ابدا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ايها الاله الخالق المحب لبني البشر نسألك يا سيدنا أن تعلن لنا عن ذاتك وعن حبك وأن تتلامس مع قلوبنا جميعا متكلم وسامعين ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين آمين أيها الأحباء الآن نحن نبدأ من سفر نشيد الأناشيد الإصحاح الأول والعدد الأول يقول نشيد الأناشيد الذي لسليمان ثق يا عزيزي قبل أن أبدأ الكلام عن هذه الآية وأكد لك أن الله يتحدث الآن إليك من خلال الكتاب المقدس ويوجه رسالة حب لك وأكد لك أن الله يحبك نشيد الأناشيد الذي لسليمان كلمات بسيطة كمقدمة موجزة لهذا السفر الجليل على أنه أسمى الأناشيد ولنا في هذه العبارة القصيرة ثلاث تأملات أولا أغاني الأشعار وثانيا سمو الأفكار وثالثا عمق الاختبار اولا اغاني الاشعار كلمه نشيد يعني ايه يعني قصيده قصيده شعريه او ترنيمه او اغنيه روحيه وعلشان كده هذا السفر باللغه الانجليزيه اسمه Song of Songs أغنية الأغاني فالنشيد هو ترنيمة ترنيمة مفرحة للقلب وفي الكتاب المقدس رسالة يعقوب يقول أمسرور أحد فليرتل الفرحان بيغني والحزين بيبكي لكن شوف المسيح بيقول ايه بيقول لأني سأراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم الفرح والتهليل والابتهاج هو سمة هذا السفر لأنه نشيد أي أغنية مفرحة طب يا ترى نجيب الفرح ده منين منين الإنسان حزين وكئيب وتعبان ومتضايق مكتئب هيجيب الفرح منين ازاي يجي انا اقول لك على سر الفرح هو ايه سر الفرح نراه في سفر اعمال الرسل عن وزير الحبشه وزير الحبشه تقابل معه احد تلاميذ المسيح وهو في لبس كلم اياه لا بيقرا في الكتاب المقدس قال له انت فاهم اللي بتقراه قال له لا قال له مش لاقي حد يفهمني قال له انا اقول لك كشاة يساق الى الذبح لم يفتح فاه ده المسيح عندما قدم ذاته فداء للبشريه وابتدى يبشروا ويكلموا عن المسيح وقد قبل في لبس هذه الرسالة واعتمد وعندما مشى من امام فيلبس يقول الكتاب كده سار في طريقه فرحا بعد ما تقابل مع المسيح ابتدى يفرح ويتهلل ايه سر الفرح لقاء مع المسيح انا احكي لك قصه لطيفه سمعتها بنفسي عن شخص كان عايش في الدنيا وكان رجل اعمال وبعدين حب ربنا بس حاسس نفسه ان هو خاطي وشرير قوي فذهب الى مكان بعيد وابتدى يصوم ويصلي وقال له يا رب انت راضي عني ولا لا انا خاطي يا رب وشرير انا بحبك يا رب وعايز اعيش وياك بس انا شايف نفسي وحش جدا وشرير للغايه اعمل ايه يا رب انت راضي عليا ولا لا تنه صايم لا عن الميه وعن الاكل لحد شفته دي ما نشفت قوي وبعدين في اليوم الثالث لصومه باصص آه، من الشباك عالي كده كان شباك فوق عالي وهو بيصلي كده وموجه نظره للسماء فبص لقى وجه جميل ابتدى يبان من الطاقة العليا دي ويد ممدودة عرفها مثقوبة وابتدت تتساقط على هذا الإنسان دماء الغفران وصوت يقول له مغفورة لك خطاياك أنا راضي عنك من شدة فرح هذا الشخص ابتدى يهيص ويفرح وابتدت ضحكة شديدة جدا ترتسم على شفتيه بس يا خسارة شفتيه كانت ناشفة فلما اتشدت من الضحكة اتفتحت الشفة التحتانية وسالت بالدماء ولا زالت هذه علامة في شفتيه إلى أن انتقل إلى جوار الرب العلي علامة الفرح وابتدى يرنم ويشكر ربنا ويهلل ويقول ايه فرحت قلبي يوم ما عرفتك كان يوم ما عرفتك كان يوم عيد خلصتني وريحت ضميري غيرت قلبي بقلب جديد ابتدى يهلل ابتدى يرنم وترانيم الفرح اغاني الفرح ابتدت انها تملى حياته تملى قلبه تملى نفسه يا سلام واحد تاني عندما تقابل مع الرب قال له ايه قال انا فرحان بحبيبي فرحان عايش في سلام عايش في امان من يوم ما قابلتك وانا فرحان انا فرحان بحبيبي فرحان ده سر الفرح والتهليل والاغاني الروحيه اغاني روحيه لواحد من القديسين اسمه القديس مقاريوس قال كده قال اذا لمست النعمه قلب انسان حببت له الترنيم الاغاني الروحيه غنوا للرب اغنيه جديده القلب الفرحان عمال يغني ويرنم وسعيد اسالك سؤال عزيزي واختي المشاهده او بنتي كل اللي حوالين التلفزيون هل انت فرحان هل انت فرحانه ام حياتك مليئه بالهموم والاحزان وكابه الدنيا تملا قلوبنا قلوبنا اتريد ان تنشد نشيد الحريه والعتق من العبوديه ويمتلئ قلبك بالافراح السماويه تحب ولا انت مبسوط بالحال اللي انت فيه يا عزيزي في حالة أفضل من دي في شيء أبهج من هذا ليه عايش عمرك تعبان عايز إذا ثق أن الله يحبك الكتاب المقدس يؤكد لنا أن الله يحبنا الله محبة بيحبك كنت مسيحي كنت مسلم كنت درزي كنت ملحد الله بيحبك لأنه هو اللي خلقك وشكلك ومش ممكن هينساك ويريد أن يغفر كل خطاياك التي تعطل أفراحك تب إليه الآن وافتح قلبك للمسيح وهو يغفر لك كل ماضيك مهما كان دنسا فيفرح قلبك ولا ينزع أحد فرحك منك قل له معايا كده يا رب أنا أخطأت كتير واستحق الهلاك ولكني اتي اليك تائبا فاغفر لي من اجل كفاره الصليب ان كنت طلبت هذا من قلبك عندئذ سوف تنشد للرب ترنيمه حب مفرحه اذا اغاني الاشعار ناتي الى النقطه الثانيه وهي سمو الافكار تقول الايه نشيد الاناشيد يعني اغنيه الاغاني خد بالك بيقول نشيد الاناشيد بتاع سليمان يعني سليمان كان له اناشيد كتير والكتاب المقدس بيوضح عدد هذه الاناشيد في سفر الملوك الاول 1005 نشيد 1005 كان له هذا العدد الضخم من الأناشيد لكن سفر نشيد الأنشاد شيء تاني ده نشيد الأناشيد ده أسمى هذه الأناشيد جميعا فكرا وروحا إنه نشيد العشق الإلهي إنه قدس أقداس العلاقة مع الله ده النشيد المميز عزيزي كم من اناشيد واغاني لا معنى لها واغاني تثير الغرائز البهيميه وهناك الاغاني الهابطه والحقيقه رغم اني غير متتبع للاغاني على الساحه ولكن احيانا تخترق اذني مقاطع مما تنعق به الميكروفونات في شوارع المحروسة زمان لما كنت عايش هناك وعلقت بعض هذه المقاطع في ذهني من الترانيم الغريبة التي تثير الجنس والشهوات الجسدية كنت اسمع ترنيمه طالعين بيها السماء قصدي نازلين بيها جهنم بتقول نار يا حبيبي نار في بعدك نار وفي قربك دمار والحياه معاك بقت مرار هي الترنيمه بتقول كده ولا ولا انا مش واخد بالي يمكن انا بالف عليها على المعنى يعني ووصل المستوى سوى الترانيم الى هذا الحد من الهبوط قالوا لي لا هو كده وبس النار وحبيبي ايه النار لا ده في حاجة تانية اسمها من الهبوط ما يضحك قال في ترنيمة آه ترنيمة أغنية تقول لك شوف المستوى الهابط ويذيعوها في الإذاعة أو التلفزيون الصح تدحم بوه يا دي المصيبة الواد طلع على أبوه أنا مش عارف طبعا بقية كمالة الأغاني لكن أنا بعمل على الوزن يعني هذا ما وصل إليه مستوى الأغاني والأناشيد الجسدية الشهوانية الأناشيد التي لا ترتفع بالروح ولكن تهبط بالنفس إلى مستويات دنيا وهابطه لكن على النقيض من ذلك الاناشيد الروحيه التي ترتفع بالفكر الروحي الى اناشيد الحب او العشق الالهي انسان مسبي في ربنا انسان عايش في هيام مع الله وداود النبي له آية جميلة بتقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض إنسان هيمان بالرب إنسان هيمان بالمسيح عايش في العمق فيه هيام وفي السماء أحلام في هيام أخي وأختي ابني وبنتي السامعين هل ارتفع فكرك وفكرك إلى الأمور الروحية؟ هل تريد أن يرتفع فكرك الآن؟ لو أنت عايز دلوقتي ومبسوط بحياة السبي الإلهي وحياة الهيام مع الله وحياة العشق بالروح وتريد أن تحيا مع الرب زي المرنم ما قال سباني بحبه سبيا عجيب فما عدت عنه أطيق انفصال عزيز علي وأغلى صديق يشاركني ظرفي في كل حال السلام تحب أن تعيش قصة السبي مع المسيح قول له النهاردة دلوقتي أهو أنت قدام التلفزيون قول له المس يا رب قلبي بحبك العجيب املاني يا ربنا بهذا الهيام وهذا السبي المقدس اطلب من قلبك والرب يعطيك فورا لانه بيحبك ويحب ان يعطيك فوق ما تسال او تطلب يبقى اتكلمنا دلوقتي عن النقطه الاولى وهي اغاني الاشعار والنقطه الثانيه اسمى الافكار وناتي للنقطه الثالثه في هذه الايه الصغيره عمق الاختبار يعني ايه عمق الاختبار ودي تيجي منين طيب نشيد فهمناها والاناشيد فهمناها طب عايز العمق ليه فين تيجي منين تاتي من كلمه الذي لسليمان ده فيها عمق اختبار طب اختبار ايه العميق في هذا الامر طبعا الذي لسليمان اللي هو كاتب هذا النشيد السامي طب مين هو سليمان سليمان هو الملك سليمان هو سليمان النبي هو سليمان الحكيم والكتاب المقدس الحقيقه بيورينا سر عجيب سر عجيب لهذا الرجل هذا الرجل كان محبوب الرب الرب احبه وارسل بيد نبي كان اسمه ناثان النبي وسماه اسم غريب قوي عارفين سماه ايه سماه يدي دية الله يعني ايه يدي دية يعني وده سر ايه يعني في يدي دية ده يدي دية ده كلمة عبرية شوف معناها ايه محبوب يهوه ويهوى يعني الله يعني محبوب الله سليمان محبوب الله يعني اللي الله بيحبه بل سليمان نفسه ايضا بادل الرب حبا بحب فيقول الكتاب واحب سليمان الرب يبقى هو محبوب الرب وهو احب الرب وهنا يكمن سر الاختبار ايه سر الاختبار عمق الاختبار الروحي ايه هو الحب المتبادل ده هو سر الاختبار شرارة العشق الإلهي هو الحب المتبادل فنتج عنه هذا النشيد الرائع السامي وعشان كده الكتاب المقدس بيأكد لنا ويقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا الله محبة بيحبني وبيحبك وبيحبك بالرغم ان احنا ما نستاهلش عشان كده الكتاب يقول أنا فضلا لأن أنا ما نستحقش مين فينا يستحق ده الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد مفيش وبالرغم من كده الرب احبنا جميعنا الله احب العالم الشرير هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أحب فأحبنا فلو انك انت عرفت محبة الله ليك هيشتعل قلبك بحب طيب انا اضرب لكم مثل بسيط الكل عارفه ومختبره وبيعيشه الطفل الصغير الوليد اللي بيرضع لسه رضيع مرتبط بامه قد ايه كتير قوي يقدرش يفارقها ده مرتبط بامه اكتر من ابوه ده ساعات الاب يجي من بره وعايز يشيل الواد ابنه يفرح بيه قام الواد يصرخ من اول ما يسيب ذراعي امه يصرخ لدرجه ان في بعض الاباء الجهله اول ما يشوف ابنه بيعمل كده يقول الولد ده مش ابني ليه يا عمه لا لا لا لو كان ابني كان بيحبني لا يا حبيبي هو مرتبط بامه اكتر هو شاف منك ايه انت بتجيب الفلوس اه بتخش تشخط وتطلع تشخط ما حدش بيشوفك في البيت لكن الولد مرتبط بامه منذ ان كان في بطنها ويسمع موسيقى دقات قلبها ويتغذى من دمها ولما طلع وابتدى يرضع عمال يملى ريشه كلها من رائحته فهو مرتبط بالام اللي بترضعه واللي بتشربه واللي بتغسله واللي بتنظفه واللي بتغير له واللي بتريحه واللي بتقف بيه طول النهار تهسكه الولد بيحبها لانه شاف منها الحب لكن شاف منك ايه شافش حاجه ما شافش حاجه عشان كده الطفل بيحب اللي حبه وهكذا كل انسان مننا يحب من يحبه وعشان كده الطفل الصغير اللي بيحب امه تلاقيه يسعى على نفسه كده ويقعد يغني لامه يا سلام يقعد يغاغي ويناغي والام تقول ايه ايوه ابن بطني افهم رطنه ويفهم رطني ايوه لان في ارتباط متبادل بالحب هكذا انت والله لو كان بينك وبين الرب ارتباط محبة حبل سري يربط قلبك بقلبه لهذا يصدح بإنشودة العشق البنوي في مناغاة لا يفهمها سواها طيب إذا تأكدت من محبة الله لك بالتأكيد سوف تحبه وتسبح له بأناشيد الفرح زي ما قلت لك القديس مقاريوس الكبير قال إذا تلامست النعمة مع قلب إنسان حببت الترنيم حب يقول عنه الكتاب حب سما فوق المرنم يعني حب سما فوق كل حب حب دنا مني يصاب هل يا ترى يوجد حب أعظم من إله أحب شوف اللي جاي أحبني وأنا خاطئ أحبني ونعاتي أحبني في مماتي أحبني لذا هذه محبة الله لك بيحبك بالشكل ده شوف يا عزيزي الآن أريد أن ألخص لك ما قلناه ثانية نشيد الأناشيد الذي لسليمان رأينا فيه أغاني الأشعار أغنية الفرح رأينا فيه سمو الأفكار العشق الإلهي رأينا فيه عمق الاختبار الحب المتبادل أخي وأختي أبنائي الأحباء يا ترى إيه موقفكم من هذه الأمور المسيح بيحبك ودليل حبه انه فداك واتصلب من اجلك فهل تحبه انت بتحبه طيب اتريد ان تختبر الحياه معه اتريد ان تختبر الحياه معه الامر متوقف عليك لو انت عايز او رافض انت ايه بالظبط انت تقدر تحدد موقفك الان انها الان ساعه لنستيقظ ساعه لنستيقظ فهل تستيقظ وتشوف حياتك على ضوء محبه الله ليك هل تريد ان تختبر اناشيد الحريه والفرح والاغاني المقدسه الخارجه من قلب مفعم بالحب ويفيض بالسلام الان الرب انت مع موعد مع الرب مع موعد مع الرب شوف ليس من باب الصدفه انك حضرت هذا البرنامج ابدا يمكن انت في زياره عند حد من اصحابك او اصدقائك واتفتح البرنامج قدامك وتقول ياه بالصدفه لا مش صدفه ده الرب مرتب لك هذا هذه المائده عشان تنال حياه ونعمه يمكن انت اول مره تركب الدش وتفتح ويطلع لك هذا البرنامج وتقول يا صدفة أول ما ركبت الدش جه البرنامج ده لأ مش صدفة ده ترتيب العناية الإلهية بيقدم لك هذه النعمة لو أنت عايز فعلا تتمتع بهذه النعمة وتختبر ما اختبره سليمان الحكيم الحب المتبادل محبوب الرب والمحب للرب تستطيع الآن أنك أنت ترفع ارفع قلبك معايا قول له قول له كده قول له يا من تحبني المس قلبي لتعمق هذه النعمة في حياتي فأحبك وأختبر الشركة الحبية معك الله مستني صلاتك لو رفعت هذه الطلبة من قلبك قل له يا رب المسني واملأ قلبي بحبك خليني أحبك علمني أحبك هيعطيك طلبتك في الحال لو تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم اوعى تشك اوعى ترتاب الله بيحبك وهيملأ قلبك حب لو انت فعلا قلت له المس قلبي بحبك يا رب امين امين ايها الرب يسوع اسالك ان تتلامس مع قلوب ابنائك وبناتك في كل مكان يسمعونك الان لتصير لهم حياه جديده ونعمه جديده والرب مع جميعكم من الان والى الابد والى اللقاء في عظه اخرى بنعمه الله امين